في فترة الخمسين عن سر السماوي لأن سر السماوي فيه الحياة والقيام هو الحياة من النوم فالقيامة تعادل الحياة فبين القديسين اعتبروا ان شركة جسد رب المسيح المسيح هو عيد القيامة بنفسه فبعد صعود السيد المسيح له المجد ابتدوا يعتبروا ان كل يوم احد في الاسبوع هو تذكار القيامة المقدسة ويسموه يوم الرب واختص هذا اليوم بتوزيع جسد المسيح يقول البعض ان في الاوقات الاولانيه الأيام الأولى بعد قيامة ربنا يسوع المسيح وصعوده بالسنة كانوا بينما هم يجتمعون لكسر الخبز والتناول يجد المسيح في وسطهم وبيناولهم وربطت الكنيسة ربط كبير جدا بين سر التناول وبين القيام لدرجة ان قدرة الانسان على معرفة الله واستنارة قلبه برؤية ربنا متوقفة على سر التناول ما اسهل الانسان يقرا الانجيل ويدرس ويناقش ويحلل ويستنتج ويتأمل ويكتب لكن يكلمنا الكتاب المقدس عن تلميذي عمواس ان هم كانوا ناسيين وكانت قلوبهم بطيئة حسب تعبير الكتاب وغبية في الفهم والمسيح وضح هذا البطء وهذه الغباوة وصلوا إلى قرية عمواس وتظاهر ربنا ان هو ماشي لمكان ابعد وبعدين مسكوا فيه عشان يقعد معاهم ويقول الكتاب المقدس فدخل ليمكث معهما فلما اتكى معهما اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فأكل اخذ خبز وكسر وناولهم فانفتحت عينيهم وعرفاه المفروض هو ضيف والضيف لما بيخش البيت مش هو اللي بياخد الخبز ويحط ويأكل الناس اللي قاعدة الضيف يقعد الناس اللي قاعدين يقدموا له الأكل وما يمدش إيده على الأكل لما الناس يمدوه هو بسرعة أخد خبزة وبارك وشكر وكسر وناولهم أكلهم ادى كل واحد حتة في بقه وللحال انفتحت اعينهما فعرفاه ثم اختفى عنهما هم بيكملوا لما راحوا بالتلاميذ وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان انهما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز وربطوا ربط اكيد بين معرفة المسيح وبين كسر الخبز ولازم نعرف يا احبائي ان احنا معرفتنا عن ربنا مش معرفة عقلية لأن مهما كان العقل ماهر في إدراك أسرار الكون والكلام ده لكن هيبقى قدام قدام أسرار الله عاجز لكن يقدر الإنسان يعرف على قد ربنا ما يستحق جانه ويعطيه يعني معرفة ربنا معرفتنا ربنا متوقفة على اعطاء ربنا لنا هذه المعرفة ويفتح ذهننا فهم راحوا للتلاميذ وقالوا لهم ان الحادثة تلخصت في كده ان احنا عرفناه ساعة ما كان بيكسر لينا الخبز ساعة ما ناولهم انفتحت عينيهم فعرفاه وهو يكسر الخبز عرفاه وهو قائم من الاموات عشان كده ادراكنا للقيام من الاموات مرتبطة ارتباط كامل بين اكلنا للخبز او لجسد الرب ودمه وده اللي خلى الوحي الالهي يقول لمعلمنا بولس الرسول من كل مرة تأكل من هذا الخبز تشربوا من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اتي فالنقطة الأولى أن إدراك ربنا وفهمنا ليه متوقف عن اس- عن استنارة قلبنا وذهننا لتناول جسد ربنا ودمه. وده مش موضوع غريب. يوم أنت ما بتتناول بتحس إن أنت ليك صلة بربنا ومعرفة. ده مش معرفة بالعقل لكن بتحس ان انت بقيت قريب منه وجاي عارفه بتحس ان قلبك اتفتح وعينيك اتفتحت وانت بتاكل الخبز بتحس ان انت ب- بتشارك المسيح في الديانه بتاعته زي ما قلت لك كمان الكنيسه ربطت بين القيامه والتناول فقالت بما ان القيامه كانت في يوم الحج فنخلي التناول كمان يكون يوم الحج وبما ان التناول القيامة كانت في فجر الحج فقداس يوم الحج ده طبعا احنا بنأخره دلوقتي شوية انما اصلا هو المفروض يطلع مع فجر الحج لو تاخدوا بالكم من قداس القيامة المفروض يبتدي الصلاة ليه بعد الساعة 12 بالليل مش يطلع 12 بالليل لأن هو الظهور كان في فجر الحج فارتباطه بيوم الحج يقول سفر الأعمال إن هم بينما كانوا مقتنعين لكسر الخبز في أول الأسبوع وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مقتنعين لكسر الخبز فكان كسر الخبز بيتم في يوم ال- الحج اللي هو يوم القيامة من الحاجات اللطيفة ان ليلة عيد القيامة بنقرا الانجيل بتاع القيامة وبنقرا المزمور والمزمور بيقول كده هذا هو اليوم الذي صنعه الرب اللي هو يوم الرب يعني فلنفرح ولنبتهج فيه المزمور ده احنا بنقوله بعد ابونا ما ياخد الحمل ويعمل بيه دورة حوالين الهيكل حوالين المذبح فالشعب بيرد ويقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب احنا ما نقولش المزمور ده بس غير يوم ال- ليلة عيد القيامة ويوم الحج يعني في ايام الاسبوع الثانية كلها نقول مزمور تاني غير تاني وده يوري لك ان الكنيسة فهمت ان هذا هو اليوم الذي صنع الرب فلنفرح ونبتهج به اللي هو يوم القيامة هو بعينه يوم الحج بدليل ان المزمور ده اللي بيتقرا ليلة العيد هو لازم يتقرا كل يوم حج اللي اخد باله اكتر في قرايات الكنيسة في باكر واللي بيجي الكنيسة بدري احنا بنرفع بخور باكر وبنقرا الانجيل اغلب ايام الاحاد على مدار السنه بيتقرا الانجيل بتاع المريمات وهم بيزوروا القبر والظلام ده لأن طول السنة احنا بنقرا غالبا يعني إلا في بعض الأحاد في مناسبات معينة بنقرا الإنجيل بتاع المريمات لما راحوا من زور القبر في يوم الحج ففي ربط كبير خالص اليوم الرب ده هو يوم التناول من جسد ربنا ودمه وبنفس الطريقة اللي كان التلاميذ بيبقوا منتظرين مجيء الرب لأنه كان بيدخل والأبواب مغلقة في العليقة في أول الأسبوع لما دخل عشان خاصة ثم كان في أول الأسبوع كان يوم الحج ولما دخل يوم عيد القيامة كان يوم الحج وغالبا كانت ظهورات الرب أيضا يوم الحج فالكنيسة قالت إن القداس كمان يتعمل يوم الحج زمان كان القداس بس بيتعمل في يوم الحج أيضا الكنيسة اعتبرت ان الحياة ان الحياة او ان الحياة هي في ان احنا نرتبط بالمسيح المسيح على اثباته فيه فالغسل اللي مش ثابت في الاصل مش ممكن يجيب ثمر ازاي نثبت في المسيح هل ناكل جسده ناكل جسده فده يثبتنا في المسيح فده معنى الحياة وانت تشوف غصن شجرة كده تقول الغصن ده حي ولا ميت غير اللي نشوفه نشوفه ثابت قال ان كنت تاكلوا جسدي تثبتوا فيا انا اثبت فيكم حاجة تانية انت بتحس بالقيامة فيها وانت بتتناول من جسد المسيح ودمه ايه سبب الموت الخطية سبب الموت يعني اللي يعمل خطية رجرة الخطية موت طب ودم المسيح وجسده ده ابونا هو بيقول لي اعتراف الاخير يقول ايه يعطى لمغفرة الخطايا فيبقى اللي بياكل جسد المسيح ودمه بتتغفر له خطيته بتتغفر له خطيته يعني بيتشال الموت منه بيتشال الموت منه يعني بيتمتع بالقيامه ففي ارتباط بين القيامة وبين غفران الخطية لأن لو كان في خطية ما بقاش في قيامة لكن بما إن جسد ودم المسيح يعطى لمغفرة الخطايا يبقى إذا ده يوهب لينا القيامة فعلا أكثر من هذا أن ربنا يسوع قال أن من يأكلني يحيا إلى الأبد وأنا أقيمك في اليوم الأخير لأن اللي ياكلني هنا ما يغلبوش الموت وفي نفس الوقت كمان لما يموت الموت الجسدي هذا التناول كفيل ان هو يعطيه قيامة ويدخله ملكوت السماء وانا اقيم في اليوم الاخير يعني مش بس ان هو يعطي حياة لينا هنا ولكن ايضا اللي ياكله يقيم ربنا في اليوم الاخير فاصبح التناول هو عربون للحياة الأبدية القيامة في الواقع لها ارتباط كبير جدا بسر التناول فالكنيسة في قرونها الأولى كانت بتنفر الناس وتدخلهم في الإيمان اسمهم موعوظين تقول نعمل لهم امتى ننكرهم امتى ونناولهم امتى قالوا ليلة عيد القيامة لان الناس دول كانوا ما يعرفوش ربنا وقاموا من الاموات لما تعمدهم اتدفنوا وقاموا يبقى يستحقوا ياكلوا جسد القيامة فتتدفن يتدفن في جسد الايه؟ القيامة طيب انا بقول بالنسبة لينا احنا كتنيسة حاليا دلوقتي لما بنعمل جلسة القيامة دي على طول تفكرك بالتناول لان انت بتقول المسيح قام من الاموات بالموت ذات الموت عشان تترجم الكلام ده لكلام عملي في حياتك الشخصية يبقى المسيح مات زي ما كنت بقول دي التمثيلية وقام ده مكتوبة في بعض الكتب تمثيلية الديانة لا المسيح مات عن خطايانا وقام فكل واحد داخل الكنيسة دخل الكنيسة ليه؟ قال عشان اسمع وعظة مات دخل الكنيسة عشان تايب فميت عن خطيته وقايم مع المسيح عشان ياخد الجسد اللي هيغفر له خطيته الجسد والدم ويعطيه حياه فاحنا بنرتب ونقول المسيح قام من الاموات دي ترتيلة الناس المستعدة للتناول زمان كانت ترنيمة الناس اللي متنصرين عشان يحضروا عيد الديانة النهارده دي ترنيمة النفوس الطيبة اللي جاية عشان تاكل جسد الرب ودمه تصور بقى منظر الكنيسة كلها واحنا بندق يكون في القيامة مش بندق بالصورة ان المسيح قام بس لكن جسية وسميك وفي كل واحد حتى بتصرخ من قلبك وتقول المسيح قام من الأموات بالموت ذات الموت يعني ايه ذات الموت في حياتي يعني انا اكل جسد المسيح ودمه وده لمغفرة الخطايا يبقى ذات الموت فأصبحت الكنيسة كلها بترنم فرمينة حلوة واحدة وبتغني أغنية واحدة هي أغنية القيامة فالزكة ديت هي زكة المتمولين زكة المتمولين ده يجيب عيل صغير ينصروه وينولوه وبعدين يزكوه فدي زكة الكنيسة كلها اللي هتشترك في جسد ربنا ودمه من هنا يا حبايبي تقدروا تعملوا تصوير نهائي كده ان المسيح قام مرة واحدة وترك للكنيسة القيامة على المذبح عشان كده لما قال لمرثا انا هو القيامه زي ما قال انا هو خبز الحياة دي هي دي انا لان انا هي واحدة انا هو القيامة وانا هو خبز الحياة من يأكلني يحيا الى الابد فعاوز يقول لمريم لمرسى بس انت لسه مش هتفهمي دلوقتي لكن هتفهمي من خلال الكنيسة فيما بعد انا هو خبز الحياة الذي يأكلني يعيش القيامة فاصبحت القيامة فيه مسألية المسيح ده قال قال لهم كل مرة بنروح الكنيسة بناكل الوان احنا عندنا في في ايماننا المسيحي ان المفاهيم المفاهيم المعنوية ديت في ذهن الناس احنا بناكلها وبنعيشها فرق بين المسيح وغير المسيح انه بيعيش اي واحد بره يتكلم عن القيامة لكن انا بعيش القيامة لانه باكل القيامة نفسها انا بعيش الحياة لان الجسد اللي باكله جسد حي انا بعيش القداسة لأن مش أنا قديس لأن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية بشر الدم فأنا باكل القيامة عشان كده معلمنا بولس الرسول أكد وقال كلما أكلت من هذا الخبز في فترة أنا حسبت فيها من يوم ما هصعد للسماء لغاية لما أجي مرة تانية على السحاب الفترة دي إلى أن أجيء تكلم من هذا الخبز وتبشروا بموتي في حياتكم بتموتوا عن العالم وتبشروا بقيامتي وتذكروني الى ان اجي فالى غايه لما اجي ديت تسماها هي قيامتكم عشان كده احنا واحنا بنقول اوشيه الانجيل بان لانك انت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفانا كلنا وقيامتنا كلنا فقد ايه الكنيسه واعيه جدا ان هي عايشة العشرين قرن ده ما غيرتش ابدا ايمانها العميق اللي استلمته من ربنا يسوع المسيح لما بولس الرسول ما قالش في حاجة دول اتعلم تعليم كثيرة جدا لكن في رسالة الكورنثوس الأولى إصحاح 10 و11 يقول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم إن هو في اليوم الأخير أخذ خبزا وشكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي يبقى واضح ان بولس الرسول ما استلمش سر التناول من من الرسل من بطرس ولا من يعقوب ولا من يوحنا لكن تسلم من الرب لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ان هو في الليله الاخيره اخذ خبز وكسر وشكر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وأقرب ليه في رسالة الكورنثوس الصحاحين يتكلم فيهم عن سر التناول وازاي يكون باستحقاق وازاي يكون الناس مستعدين عشان ما ياخدوش ديمونه فاصبح النهارده لو جيت للحقيقه لو شلت سر التناول ده من الكنيسه يبقى مفيش فيها حياه لكن احنا كلنا لما نصارح بعض احنا كلنا حيين في المسيح ليه؟ لاننا بناكل جسده وبنشرب دمه ودي اكله اولاد ربنا ان احنا تعمدنا قلنا ان احنا مولودين من فوق ولما بنصلي بنقول ابانا الذي في السماء ولما بيأكلنا هو بيأكلنا اكله اكله من عنده هو بيأكلنا جسده ودمه بيعطينا كل ما ليه بيعطينا الحياه بيت لكي يكون لكم حياه اخر حاجه بقى ان التلاميذ لما اتكلم الكلام ده انصرفوا من وراه ان التلاميذ لان اي واحد مؤمن بالمسيح اسمه تلميذ فالناس الحديث عن التناول ده كان بعد ما اكل ال 5000 بيبص وراه ما لقاش من 5000 حتى طب التلاميذ اللي ماشيين ورا المسيح كله مثل سابه بيبص عدهم بالعدد لا ال 12 بس اللي فاضلين قال لهم بس انتوا اللي فاضلين قالوا له اه اصل الكلام ده صعب محدش قدر يقبله ابدا قال لهم وانا مصر على هذا الصعب حاجة عجيبة جدا لما يجي المسيح يتكلم عن الحياة اللي بيقدمها للإنسان نقول له ده صعب هو كده البني آدم مش فاهم مصلحته لما يقولوا له إن الله نزل وتجسد وأخذ جسد إنسان عشان خلاصك يا إنسان يقول لا مش معقول الحكاية دي دي ما تخش العقل لما يقولوا إن الله اتولد من أجلنا من بطن عذراء يقول برضه مش معقول لما يقولوا بقى ان الله عمل اعظم حاجه ومات من اجلنا على الصليب والطلب وخدمت دمه يقول اه دي بقى اللي لا يمكن تكسر العقل. لما يقول لهم حديث الجسد عشان تعيشوا بيا وتثبتوا فيا يقولوا له هذا الكلام صعب ما عدناش ماشيين وراك خالص. فبس التلاميذ قال لهم وانا مصر على هذا الكلام اتريدون انتم ان تمضوا؟ فقالوا الى من نمضي وكلام الحياه الابديه هي عندك. إن شاء الله يوم الخميس الجاي هيكون عيد سيدي عيد دخول ربنا يسوع المسيح لمصر هو بالمناسبة ديت ممكن آه تقدر تقرا في اشعياء 19 كلام حلو جدا عن مصر وعن ان في بركة موجودة في مصر نطقها ربنا من بقه وقال مبارك شعب مصر الشعب ده بتاعه هو مش مشروع ربنا وان في بركة معطاه لينا من المسيح وان مصر حتى انها عايشة بالبركة ديت لغاية اليوم الاخير ومهما المسيحية تعبت في بلاد أخرى كثيرة هتكمل الإيمان في مصر هو الإيمان اللي اتبارك بالمسيح نفسه. فلغاية لما نتقابل في عشية الأربع بيت المسيح قدمت الأشعية 19 في آيات لطيفة وحي من جهة مصر هذا الرب راكب على سحابة خفيفة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويسوق ويذوب قلب مصر وداخله بعدين يرجع ويتكلم عن اسرائيل او يهوذا وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر كل من تذكرها يرتعب من امام قضاء رب الجنود في ذلك اليوم تكون في ارض مصر خمس مدن تتكلم بلغه الرب بلغه كنعان يعني يحدد يعني ان في اجزاء في مصر هتبقى مسيحيه وتحلف لرب الجنود ويقال لأحدهما مدينة الشمس مدينة الشمس الشمس هو ربنا يعني مدينة ربنا في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تسمه فيعرف الرب يعرف الرب في مصر ويعرف المصريين الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحه وينظرون للرب نظرا ويفوز في ذلك اليوم ودايما عمال يتكلم في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور ويجيء الأشوريين إلى مصر المصريين بالعشور ويعيد المصريين مع الأسوريين لذلك اليوم في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر والأشور بركة في كل الأرض في الأرض دعا لذلك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل هسيب لك الإصحاح 19 ده تتمتع بيه في الأسبوع ده واحنا بنذكر إن المسيح دخل للبلد بتاعتنا ويبارك كل حتة فيها في أول يوم 24 لسنة اللي هو عيد دخوله مصر وزي ما قلت لو كان في بلد في العالم كله دخل فيها المسيح وزارها كانت البلد ممكن عملت احتفال عالمي لتذكار اليوم اللي دخل فيه المسيح ربنا في الارض بتاعتها لكن حتى لو احنا ما احتفلناش برضه البركه موجوده